كانوا يعملون
السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نتابع شرح هذا الاسم العظيم من أسماء الله العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل هذا الاسم هو الوكيل وسنعلم إن شاء الله عندما ننتهي من شرحه أنه من أهم الأسماء التي يحتاجها المسلم كي يترقى إلى مؤمن وكي يترقى إلى محسن لا بد أن يتعلم كيف يتوكل على الله ومن ثم لا بد أن يعرف معنى اسمه تعالى الوكيل لكي نعرف الوكيل بدأنا في الدرس الماضي وذكرنا شيئا عن الأسباب نلخص بسرعة أن الأسباب كلها ربطها الله ربطا محكما بمسبباتها ومن أجل ذلك الناس كلهم شغالين والكون كله شغال على إيه أسباب ومسببات أسباب ومسببات ليس الأمر في المخلوقات فقط وإنما أيضا في الأمر أي في الشرع في الدين أيضا أسباب ومسببات والقدر والشرع كلاهما قائم على الأسباب والمسببات وربط الله الأسباب بمسبباتها ربطا محكما ثانيا الأسباب كلها ناقصة لا يوجد سبب تام أبدا تام دي يعني مستلزم لأثره لا يوجد سبب في الكون يستلزم أثره جميع الأسباب ناقصة عاجزة جميع الأسباب ناقصة وعاجزة عن استلزام الأثر من الذي يجعلها تستلزم أثرها الوكيل عليها عز وجل هو الذي يزيل عجزها ويتم سببيتها فيحدث الأثر من أجل ذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لما نقول الأشياء كلها فيها عجز وفقر ذاتي إلى الله عز وجل واضطرار وافتقار إلى الله عز وجل ما هي مش هتعمل حاجة لما ربنا يأذن وبالتالي هو الوكيل عليه يبقى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إذا لازم الأشياء تسند وتوكل إلى الوكيل عز وجل حتى يزيل عجزها ويتم سببيتها أما السبب بذاته فليس له من ذاته شيء ليس للسبب من ذاته شيء إلا العجز طب ما الحل شوف بنكرر إزاي الافتقار إلى الله عز وجل عشان الوكيل هو الذي يزيل هذا العجز ويتم السببية طيب يبقى ما فيش سبب تام اللي هو يستلزم الأثر لأن الله لم يخلق شيئا مستغنيا عنه كل الأسباب عاجزة عاجزة عاجزة برغم أنها محكمة جدا مع مسبباته بس النقطة بقى اللي خفيت على أكثر الناس وغافل أكثر الناس عنها أن الله لم يخلق شيئا مستغنيا عنه الكل محتاجه الكل مفتقر إليه سبحانه وتعالى من أجل ذلك هو الوكيل الوكيل يبقى الأسباب كلها ناقصة عاجزة لا يوجد سبب تام في الكون اللي هيقول بوجود سبب تام في الكون فإنما يقع في الشرك لأنه يزعم أن هذه الأسباب تعمل بذاتها دون الرجوع إلى الله عز وجل أو دون تدخل من الله عز وجل أو دون إذن الوكيل أن يأذن بذلك طيب نمرة ثلاثة الأسباب لا تعمل منفردة بل كل سبب له أسباب تعاونه وله أسباب تعارضه هكذا في جميع الأشياء جميع الأشياء في القدر والشرع السبب له أسباب تعاونه وله أسباب تعارضه وتمانعه يعني لو جينا نريد مثلا زرعا نريد إنبات شيء نجمع الأسباب يعني فلاح عاوز يزرع هيجمع الأسباب آه إذا به يجد أسبابا معارضة أسباب ممانعة سبخ في الأرض سوس في البذرة مثلا المية مش عارف هي أو ناقصة أو مش موجودة أسباب تبص لا حشائش ضارة جدا أجواء جت كده شديدة وندى شديد الزرع إيه هيطلع إيه تالف أو ما يطلعش دي أسباب مقتضية وأسباب مانعة طب احنا جهزنا الأسباب المقتضية وأزلنا الأسباب المانعة طلع الزرع كلا هنا بقى عجز الأسباب أصلا ما تقولش بقى أصل السبب إن الأسباب المقتضية ضعيفة أو ما كملتش أو الأسباب المانعة كانت قوية وت... لا ده احنا عملنا الأسباب المقتضية خلاص جبنا الأرض وحرتناها وحرمنا البذرة وغطينا البتاع وروينا وكل حاجة والأزال المانعة إذا كانت حشائش ولا صبغ أرض ولا بتاع خلاص أزلناها هل مع ذلك أن الزرع طلع؟ لا لازم الوكيل عز وجل يأذن عشان الزرع يطلع بعد ما استوفينا الأسباب لازم هو اللي يأذن عشان الزرع إيه يطلع إيه هو ده الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل عشان كده أنا بستعين بالله في الأسباب المقتضية وفي إزالة الأسباب المانعة بستعين بالله عز وجل وبعد ما خلصت وأروح بقى أتوكل على الله عشان هو اللي بيطلع الإيه الزرع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أنا بعيد معلش ده مهم جدا لأن هندخل بقى في الأمثلة وفي التوكل في في المخلوقات وفي في الأعمال في الدين هنحتاج هننسى لو نسينا الكلام ده يا مش هنستوعب الإيه الوكيل وما أريد أن أقوله في معنى اسمه تعالى الوكيل التداوي مثلا انت بتاخد ادويه اسبابها ايه الطبيب الحاذق كويس وبعدين الدواء النظيف مش مغشوش فيه ماده فعاله وبعدين بيؤخذ بالقدر الايه المضبوط طب وبعدين في التوقيت المضبوط وبعدين ما ناخدش الحاجات اللي ممكن تبوظ ممكن تفسد الدواء طب عملنا كل دي كل دي اسباب طب افرض بقى واحد ما عنده الامعاء ما بتمتصش في حاجات مانعه من الامتصاص يبقى في اسباب مانعه هنزيلها كل ده عملناه يبقى كده خلاص المريض خف او شفي المريض لا لا لا لا ده كل دي اسباب بس عملنا المقتضية أزلنا المانعة إنما الشفاء يكون من مين لا شفاء إلا شفاؤك لأن هو الوكيل على الأسباب المقتضية وهو الوكيل على الأسباب المانعة الوكيل على الأسباب المانعة يتركها بعجزه ويزيلها الوكيل على الأسباب المقتضية ينزع عجزها يذهب عجزها ويتم سلبيتها تبص تلاقي الإنسان المرض اللي عنده ذهب بإذن الله عز وجل كذلك مسألة الشفاعة الشفاعة دي مهمة يعني في آيات تنفي الشفاعة وآيات تثبت الشفاعة آه يا هو الشفاعة ديت من غير إذن الله ورضوان الله سبحانه وتعالى ما فيش نتيجة ما فيش مسبب مش هيرحم الراجل اللي بيشفع فيه يبقى لازم يكون ايه الاسباب هتبقى ايه هتجيب شافع صح والمشفوع فيه ما تمام تمام والمسألة ما هي الشرك تمام فاضل بقى ايه ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى يأذن الوكيل تقوم الشفاعة تنفع زي الشفاعة الأدوية زيها الغذاء اللي بياخد غذاء وبتعليمات الطبيب سيأخذ برنامج كذا كذا غذائي كذا كذا كذا ايه الحاجات اللي تمنع الامتصاص نزيلها دراسة عملنا الأسباب كلها مين قال لك انك الغذاء ده هيمتص ولو امتص مين قال لك انه سيؤتي اكله ويحدث اثره من الصحه والعافيه لا بد من الوكيل كل دي اسباب والوكيل هو الذي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الاسباب دي مهمه جدا جدا تكون منا على بال ان الاسباب الانسان ممكن يلتفت اليها وده اللي بيحصل بقى والالتفات للأسباب شرك والأسباب تدخل قلب تشوش عليه المفروض ان القلب ينظر الى الله وحده لا شريك له البدن يعمل بالاسباب يعمل بالاسباب واخد بالك انما القلب ينظر الى الله عز وجل انا مثلا هستعين بصديقي او قريبي او شيخي او رئيسي او خادمي او ملكي او مالي او اهلي او اقربائي كل دي اسباب ماشي أمرنا بالأخذ بالأسباب لكن هل قلبي خد بالأسباب دي ما ينفعش يبقى ده شرك يبقى ده التفات القلب إلى إيه إلى الأسباب ودي وده تشويش هائل وده شرك بالله واللي هيشرك سيخيب من جهة اللي أشرك به لأن الله تعالى قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء يعني وقع مقلوبا رأسه إلى أسفل وقدمه إلى أعلى فلا يملك تحكما في نفسه فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريح في مكان سحيق وده شرك فالالتفات للأسباب شرك ده احنا عايزين نخلص تماما من التفات الأسباب آخذ بالأسباب وأخطط وأبذل جهد ودراسات جدوى كل شيء في أي مسألة أنا عايزها آخذ بالأسباب لكن قلبي لا لا لا لا ده شوف كما قال الله وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب الرجاء لا يتعلق إلا بالله الرغبة لا تتعلق إلا بالله عز وجل التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل لا يكون على الأسباب ولا الاعتماد على الأسباب لأن الاعتماد على الأسباب بيشوش في القلب ويشوش على التوكل فيطلع التوكل مدخول فلا يقبل وما تلاقيش العمل وما تلاقيش الثمرة يبقى المسألة الالتفات الأسباب ده ممنوع يبقى اتكلمنا عن الأسباب بإذن الله حتى لا نقع في إيه في الالتفات القلب إلى الأسباب وشوف الإمام أحمد سئل عن التوكل فقال قطع استشراف القلب إلى الخلق وهو ألا تعلم أن أحدا يأتيك بشيء يعني ما فيش حد هيجيلك بحاجة لازم ربنا لازم الوكيل على كل شيء يبقى هو التوكل هو إيه قطع استشراف القلب إلى الخلق وهو ألا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء أهو شو ده تعريف الإمام أحمد للتوكل يبقى الأسباب ما تشوش في قلوبنا بعد كده كل الأسباب في أي شيء في الدنيا أو الدين نعلم من الأسباب دي فقيرة بالذات إلى الله عز وجل شوف أنا بأكرر لأن هو ده لو إذا ما حفظناش الكلام ده واستوعبناه يبقى خلاص يبقى دراستنا عن الوكيل مش هتؤتي أكلها عند الناس اوعى إيه الاسباب هي دي مضيعه الناس في التوكل اصلا تشويش الاسباب في القلوب هو ده اللي مضيع على الناس الماده انت عارف الرقيه الرقيه الشرعيه حتى بالمعوذات بالقران سوره الاخلاص سوره الفلق سوره الناس الرقيه الشرعيه دي ان اعتقدت ان هي اللي بتؤثر بذاتها يعني انت عملت الرقيه خلاص خلاص خفيت خلاص انتهينا مين قال لك كده بقى الرقيه لا تؤثر بذاتها وإنما الرقية سبب سبب إنما اللي هيشفي واللي هيعصمك واللي يعيذك هو الله عز وجل وحده الوكيل وحده يبقى الرقية سبب فقط فإذا كان قلبك ولذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الطب أنا ذكرت ده أظن في الحلقة الماضية يعني نبه إلى ذلك ألا يكون في قلبك أن الرقية تؤثر وتؤتي أكلها بذاتها بل الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك والقلب يفتقر إلى الله في ذلك فالرقية مجرد سبب ينطبق, ينطبق عليها إيه كل القاعدة اللي بنتكلم عليها في الأسباب أنا مثلا أريد جلب منفعة أو دفع مضرة لابد من الأسباب هسلك وأخذ بالأسباب كل ده بدني بدني هو اللي يعمل بالأسباب إنما القلبي ينظر إلى الله عز وجل ولذلك شيخ الإسلام وغيره وغيره يذكرون أن الإنسان يأخذ بالأسباب يستعين بملكه بشيخه بخادمه بمخدومه بقريبه بصديقه بماله بامرأته بإخوانه يستعين بس بشرط أن يكون القلب ناظرا إلى الله عز وجل أنه هو الذي يعمل وأن كل هذه الأسباب مملوكة مدبرة مربوبة مصرفة اللي بيملكها اللي بيدبرها اللي بيصرفها الله عز وجل إذا عملنا كده خلاص ما تخافش يبقى أنت الأسباب مية مية وقلبك مية المية عارف إن ربنا هو اللي إيه يدبر الأسباب دي كلها اللي بيخلقها وهو اللي بيخليها تعمل أو لا تعمل وبالتالي تبقى أنت مستبشر وعندك رغبة عالية في الله ورجاء عال في الله عز وجل وتطمع أن يؤتيك الله الرحمة الواسعة بتوكلك عليه طالما أن, انت إن قلبك ناظر له هو إنما لو أنت غرقت في الأسباب زي, الع... زي اللي حاصل وزي الواقع أول ما الإنسان بيغرق في الأسباب يجد إن إيه إن بقى يدوب بص للسبب بس ينظر للسبب فقط عايز تعرف شوف لما بتروح للطبيب الحديث الطبيب اللي لسه دوب متخرج قريب تبقى خايف جدا تقول يا رب وقلبك ناظر لله عشان يستر لما القضيب الطبيب الخبير بقى المستورد اللي جاي من بره اللي عنده كله ايه واللي عنده خبره تبقى رايح ربنا ما بيجيش على بالك يبقى انت هنا غرقت فين في السبب يبقى السبب شوش على القلب هنقول لك ايه ممكن جدا جدا لا يحصل شفاء ولا غيره الا ان يشاء الله شيئا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشيخ فوزي نعم بعد إذنك يا شيخ إحنا كنا عايزين دلوقتي يعني كلام شافي من القرآن والسنة دلوقتي الناس اللي رايحة تجاهد في في القدس وفي فلسطين ده جهاد يعني إحنا دلوقتي عايزين نجعل كل كلامنا دلوقتي على الجهاد يعني الناس اللي عايزة تجاهد دي إحنا إزاي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بقى فيه كان فيه جهاد كان في ناس ممكن تبقى بتقعد تتعلم تجويد او او او ولا احنا هنتكلم في الناس دلوقتي اللي بتجاهد دي ونروح معاها وانا من رايي ان لما طلعت المظاهرات اللي احنا كنا مش متخيلين ان الطاغوت حسني مبارك يقع فيها طلعت والحمد لله وقعناه فاحنا برضو دلوقتي محتاجين من الشيوخ ان هم يشجعوا الشباب دي ويطلعوا ويحطوا على المن- على المنبر يقولوا عايزين واحد اسلامي يحكم بشرع ربنا ومحدش لا ملتزم ولا عام هيرفض يعني احنا الشيوخ نقول يا جماعه دلوقتي احنا كلامنا كلامنا في الواقع طب احنا خلينا دلوقتي بس الشباب اللي اللي خ- بتجاهد دي خ- اسمعي بس يا تمام وصح و- خلينا خلينا بس في حكايه الجهاد ايه الجهاد من وجهه نظرك عايزه تقولي جهاد ايه عايز تقول جهاد عن ال- مع اليهود يعني او الناس اللي اللي عايزين يروحوا آه، آه، رفح وعايزين يروحوا على الحدود والكلام ده عشان اسرائيل تاخدهم بطياره ده ما ينفعش الجهاد له اسباب له لابد من هنقول الكلام ده كله دلوقتي في الايات هتبان اسمعي بس الدرس الاخره وهتعرفي ان المسائل بتمشي ازاي وان التوكل ده هو اعظم سبب في حصول النصر واعظم سبب في جلب المنفعه واعظم سبب في دفع المضره واعظم سبب في حصول المسبب الذي نريده كل اللي بتقوليه ده هتسمعيه دلوقتي ان شاء الله في الايات وهنستعجل اهو انا خلاص ذكرت الاسباب هندخل دلوقتي على الايات والماده واسعه جدا جدا في كتاب الله عز وجل يعني الماده واسعه هتلاقي الاجابه اكثر مما تتوقعين في الايات بسم الله ناخذ هذه الامثله مثلا في قوله تبارك وتعالى موسى ماذا قال مع فرعون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم دي مواجهة مع الطاغوت وإلا طاغوت بقى ده فرعون ده كان إيه ده فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى دي خلاص يعني شوف مواجهة موسى مع هذا ولذلك أكثر الله من ذكر هذه القصة مواجهة موسى مع فرعون لأن ده إلى يوم القيامة موجود وهو كان موجود أهو طب عمل ايه معاه موسى بقى وهو معاهوش اسباب الاسباب معاه ضعيفه جدا في مواجهه مين فرعون فماذا يفعل اعظم سبب هو التوكل فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض اسباب واسعه جدا في مقابل موسى ليس معه اسباب وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله ادي المواجهه مع الطاغوت الكبير بقى اللي هو فرعون ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ويؤكد مره اخرى ان كنتم مسلمين لابد كنت مسلم الاسباب كلها عاجزه اسباب فرعون نفسها عاجزه مضطره الى الله مفتخره الى الله عز وجل يعني اسباب الطاغوت التي يضربنا بها هي نفسها عاجزه ان شاء الله منعها واعدمها اثرها ولا يستطيع استعمالها إن شاء الله عز وجل فهنا التوكل بقى مهم جدا ان انا اظهر العجز لله عز وجل واعتمد عليه واتوجه اليه وهو ده التوكل فموسى طلع من قومه لما لقى ان فرعون هيبتدي يقتل بقى ويعمل ويعمل و- وعارفين احنا قصه فرعون فقال يا قومي ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين هل استسلمتم لله عز وجل انت ه- هنقابلنا موقف صعب اهو نعمل نهتز نزلزل زلزالا شديدا لا عندنا الوكيل عز وجل إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وقد كان برغم الأسباب العالية اللي مع فرعون والأسباب الضعيفة جدا اللي مع موسى أو بدون أسباب يدوب معاه الإيه القوم وما آمن له إلا ذرية بعض الذرية من قومه على خوف منهم أدي التوكل أهو يبقى في مواجهة الطواغيت أكبر سبب وأعلى سبب هو استعمال التوكل إنما الناس اللي مش فاهمين يفتكر إن احنا بنتكلم في إيه؟ في أمور ملهاش علاقة بالواقع ده بالعكس ده ده الجهل ده ده الجهل الفظيع جدا احنا عشان ن- ن- نواجه الواقع ونواجه أمريكا نواجه إسرائيل نواجه ال- العالم كله وإحنا في الحضيض ما عندناش غير التوكل لأن الأسباب اللي قدامنا لكي تؤتي لكي تؤتي أكلها مين اللي هيخليها تؤتي أكلها؟ مين اللي هيخليها تستلزم آثارها؟ مفيش غير الوكيل بس نسأله بقى نتوكل على شيء يديها لنا سبب ورا سبب لغاية إلى أن نستطيع تحقيق ما نصبو إليه هو ده التوكل يوم الإنسان ال- ال- ال- الغافل أو الذي يجهل معنى التوكل وآثار التوكل يقول لك لا عايزين نعمل كذا احنا هنشتغل بتعليم القرآن هنشتغل بتجويد القرآن احنا عايزين الجهاد طب ده ما هو ده الجهالة بقى دي جهالة وغفلة يبقى نتعلم أحسن ادي مثال اهو يعني انا ما ما يعني ان شاء الله والق- الماده واسعه في القران خد مثلا في سوره ال عمران ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ادي النصر اهو يعني احنا بيننا وبين اعتى القوى في العالم يعني تخطيطات وحروب نعمل ايه لو أن الله نصرنا فنحن المنصورون بإذن الله وإن جندنا لهم الغالبون إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد طب كيف ننتصر أقوى بعد أن نأخذ بالأسباب التي أمرنا بها ويعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط قل الآيات لكن هنا دلوقتي أع- أقوى الأسباب فيها كلها التوكل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيف حالك يا شيخ فوزي؟
الحمد لله أسأل الله أن يحفظك بما يحفظ به القرآن وإياكم يا رب وإياكم تفضل آه... اللهم صل على سيدنا محمد آه... ربنا يبارك فيك ربنا وإياك يبارك فيك ويجعلك بدعاء النبي كالماء عليه الصلاة كالغيث.
والسلام وإياكم حيثما كنت وإياكم هو باختصار شديد آه... اللهم صل على سيدنا محمد أنا رأيت رؤية لجميع العلماء بالكامل في مكان ما وفضيلتك فوق هؤلاء العلماء وهم يسمعون لك والجميع يسمع لك فأسأل الله أن تكون في ميزان حسناتك وأن يرزقك الله كما علمتنا بين الفضل والعدل أن يرزقك الله فضله في الدنيا والآخرة الله يبارك فيك وجزاك أسأل الله الله أن خيرا يرزقك فضله في الدنيا والآخرة جزاك أسأل الله أن خيرا يرزقك فضله في وإياكم.
الدنيا والآخرة وكل وإياكم.
من يحبك في الله وإياكم أحبك الله الذي حفظتني فيه جزاك الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا كثيرا أنا بس لو الأسئلة تتأخر شوية لأن أنا ع- عايز أتم المادة الأسئلة بتضيع التسلسل وبتضيع المعاني وممكن ما توصلش للناس لأن المعاني أهم جدا جدا جدا من كل الأسئلة المادة واسعة خالص وأنا يعني آه، الله المستعان شوف ال- الآية بتتكلم عن إيه؟ الآية بتتكلم عن الحربة مين اللي بينصر؟ مش الأسلحة ولا العتاد دي أسباب لازم ناخد بيها ماشي بس نتيجة المعركة إيه؟ الوكيل عز وجل لأن نفس الآلة العسكرية اللي هتعدها دي كأسباب ما بتشتغلش لما ربنا بيشغلها الوكيل عليها سبحانه وتعالى أن كل أسباب عاجزة مضطرة إلى الله عز وجل يبقى شوف ما احنا عايزين النصر يبقى لابد من التوكل يبقى شوف المواجهات في القرآن والإيمان بالقرآن بيعلمنا إيه مش إن أنا قاعد أعلم تجويد وقاعد أعلم تأويل والمسألة في جهات أمال اللي أنا فيه ده إيه ما ده غفلة بس من الناس يعني طيب آه وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا يعني آه آه جلب المنفعة النصر ودفع مضرة الهزيمة طب إزاي التوكل وعلى الله يعني لا يتوكلون إلا على الله ألا تتخذوا من دون وكيلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون في سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون طيب يعني في قوم أقوى منا أمريكا مثلا لا طاقتها لنا اليوم لأمريكا طب هنعمل إيه يعني هنسلم ونبيع ديننا ونجري ونسيرهم وبتاع لا لازم لازم نتخذ مواقف وربنا سبحانه وتعالى بيده القوة كلها وهو الوكيل على قوة أمريكا وهو الوكيل علينا وعلى أسبابنا الوكيل على كل شيء سبحانه وتعالى أمال نعمل إيه نعمل إيه هو ده إظهار العجز لله عز وجل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى فهنا يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا خايفين منه ده ممكن جدا يصرفه عنا يعني ممكن انا اكون راجل ضعيف وفي واحد من الجيران مفتري وعاوز يشوف نفسه عليا وانا ضعيف مش مش قده وهو اللي بيفرض عليا ذلك في الحاله دي انا اولا باخذ بالاسباب هو فاجأني واريد ان انا اتقي شره هنا بقى اتوكل على الله واحسن التوكل على الله اعلم ان الرجل القوي ده جاري ده ليس له قوه اساسا اللي يهددني بيها الا الوكيل اللي مديها له فلو اذن الله ان تبقى معاه هو بيضربني هيبقى معاه خلاص هو ده قدر فان لم ياذن عز وجل مش هيستطيع بل اقل شيء يصرفه تماما ويشغله بنفسه ولذلك هنا الايه بتقول ايه واخد بالك بتقول ايه اذا اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم يعني ممكن أو ربنا يصرف عنا الكفار ولا يفكرون فينا إطلاقا التوكل على الله هنا أظهر عجزك لله حتى القوة اللي انت عامل حسابه وخايف منها صرفها الله عز وجل وانشغلت بأشياء أخرى لأن الأمور كلها بيد الله حتى القرار اللي في ايد القوى الكافرة القوى الكبرى ديت القرار اللي هتتخذه هي هتقف لنا ولا مش هتقف لنا القرار ده منين مخلوق القرار ده نفسه مخلوق القرار العسكري اللي هتتخذه أي قوة مخلوق ومتى يتخذ لما الوكيل يأذن أنه يتخذ متى تستعمل القوة لما الوكيل يأذن وهكذا يبقى التوكل ده مش مادة مش كده ده أقوى الأسباب في حصول المطلوب شوف لأن بيقول إيه فكف أيديهم عنكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون هو الذي قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم يعني ممكن ربنا يسلط عليك واحد انت ماشي يبقى يهديلك خالص ممكن يصرفه عنك المسائل دي كلها بيد الوكيل عز وجل هو ربنا سايب الاشياء تشتغل لوحدها كده اه يبقى التوكل اعظم سلاح يكون في يد المؤمن التوكل هو ايه زي ما قلنا اظهار العجز تظهر العجز لله عز وجل وتعتمد عليه في كل امرك معاك الاسباب تاخذ بالاسباب انما ادام الاسباب عندك 100 100 واخد بالك وشايف ان انت اقوى وان انت خلاص يبقى ركنت الاسباب يبقى الاسباب دخلت القلب يبقى الاسباب شوشت على القلب يبقى مفيش فايده يبقى هنا بقى ايه التفات للاسباب وده شرك والشرك لازم الايه انت عارف العقوبه ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق مثال اخر في سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم الكفار ما يعرفوش التوكل يقول لك المؤمنون كام عددهم كام ده ولا عشر العدد الكفار ده اغتروا بقى غر ده دينهم قال لهم انت هتغلبوا بصحيح وتستطيعون مواجهة الكفار غر هؤلاء ايه دينهم فكان الرد ايه ومن يتوكل على الله يتوكل على الله يعني ايه يظهر عجزه لله بس تؤدي ما عليك وتكون على الحق وتظهر عجزك لله ابشر ابشر بنصر الله عز وجل ومن يتوكل على الله فان الله يغلب دائما عزيز غالب على امره ما بتغلبش غالبا فت- طب انت انت خايف من ايه الله الله ال- ال- الر- الريب اللي عندك ده ده ليه الشك اللي عندك ده ليه لما تعرف ان ربك عزيز يغلب ما ي- غالب على امره يفعل ما يريد فعال لما يريد وحكيم في كل شيء بوقته وكل شيء بطريقته وكل شيء له اسبابه وله تقديراته لان الله يريد سبحانه وتعالى للجنه نا- اناسا ويريد للنار اناسا وهنا بالرحمه وهنا بالعدل وكل شيء محكم غايه الاحكام درجة ان الخلائق بالكامل يوم القيامة تق- بعد القضاء والانتهاء من القضاء و- يقولون الحمد لله رب العالمين في اخر سورة الزمر وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل من من الان جميع الخلائق جميع لان كل شيء محكم حكيم سبحانه وتعالى وما بيتغلبش هو اللي بيغلب باستمرار ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم تقول لي بقى انا اتوكل هقف قدام امريكا طب هو انت ما انت لازم تكون على الحق ايه الحق ما احنا شفنا سوره المائده قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما بايه بالايمان وبالخوف من الله عز وجل خذوا بالاسباب ايه هو الاخذ بالاسباب ادخلوا عليهم الباب ده السبب وهم كانوا على الحق اه ده الله هو الذي امرهم وهذا رسوله وكلمه موسى هو الذي يامرهم بذلك يبقى هم ال- على الحق ولا لا لان الايه فتوكل على الله ليه انك على الحق المبين انت على الحق خلاص خذ بالاسباب اخذت بالاسباب توكل على الله يعني العجز بتاعك ده ربنا سبحانه وتعالى ايه هو اللي هيزيل العجز ويعطيك القوه ولا يتم سببيه اسباب الكفار بص بقى الاسباب بتاعتهم تعمل ضدهم على الاقل خالص تبقى صفر المقتضى تتحول الى مانعه والله تعالى هو رب الاسباب وهو على كل شيء وكيل وعلى كل شيء قدير وعلى كل شيء حفيظ وعلى كل شيء حسيب سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى المساله ايه التوكل ده مش امر هايم كده ده هو ده احنا محتاجين اشد الاحتياج انا بقول الامه م- منحدره ليه دي الان الامه مستواها ليه مش عارفه ترتفع يعني الارتفاع ب- بطيء جدا بسبب الجهل باسمه تعالى الوكيل وبسبب شبه انعدام التوكل الا ما رحم الله في العبادات كله فاكر انه بيعبد الله بعضلاته يعني بيصلي بيصوم بيأمر بينهى بيحج بيتعتمر بيز- بيزكي كل ده عبادات اما توكلش على الله فيها مش هتعملها صح وتطلع اي حاجه وممكن ما تعملهاش لازم دي اسباب ومين اللي يتمها لك ما فيش غير هو الوكيل سبحانه وتعالى وفي النهايه ها من الاخر بقى في النهايه كل عملك ما هو الا سبب بما كنتم تعملون يعني الباء السببيه مش باء العوض يعني تدخل الجنه بما كنتم تعملون ع- اعمالك دي سبب ركبتك القطر اللي هيدخلك الجنه انما مش مش مش جنه مش عوض لاعمالك يبقى الاعمال كلها في النهايه سبب هيؤدي الاكل بقى يؤتي الاكل يستلزم الاثر لو اذن الوكيل بذلك عز وجل دنيا والدين كلها قائمه على ايه على مساله الاسباب ومساله الاسباب والتوكل والتوكل كما علمنا هو من ايه من اقوى الاسباب ف- فلما قالوا ادخلوا عليهم الباب ادي السبب وهم على الحق فتوكل الله انك على الحق الم- على الحق المبين فاذا دخلتم فانكم غالبون دي القاعده والوعد من الله سبحانه وتعالى وعد الله بذلك ها وعلى الله فتوكلوا اظهروا عجزكم اوعى تقول ده انا هدخل عليهم مفاجئ هكومهم ما ينفعش يبقى انت هتكومهم بالاسباب او ده التفات الاسباب ده شرك يبقى هتتضرب ليه لانك اشركت بالاسباب امال بتعمل ايه بتاخد بالاسباب وقلبك يكون ناظرا الى الله وحده مشاهدا ان الله هو رب الاسباب هو خالقها هو مليكها هو مدبرها هو مصرفها هي القضيه كده التوكل العجز له هو ب- معاك أسباب ومعاكش أسباب العجز يبقى لله سبحانه وتعالى اظهار العجز لله والاعتماد عليه الآيات اللي فيها جلب المنفعة ودفع المضرة الحمد لله كثيرة جدا والمادة واسعة جدا في كتاب الله عز وجل ومن يتوكل الله فإن الله عزيز حكيم هناخد أيضا من الآيات ال- الأخرى قوله تعالى نختصر برضه من سورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يعني أي واحد عايز أي منفعة ويدفع أي مضرة يتوكل على الله عز وجل يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ويكون على الحق وربنا بإذن الله سيجلب له منفعته وسيدفع عنه المضرة شوف الآية ومن يتوكل على ولذلك في في الآية هل مسكات الرحمات قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبي يعني ايه حسبي يعني الكافي حسبي الله يعني الكافي الله يكفيني عز وجل مهما كانت الأمور إنما لو كنت مقصرا في الأخذ بالأسباب فلا ألومن إلى نفسي أنا آخذ بالأسباب المتاحة اللي قدام مني في معركة في زراعة في صناعة في إقامة مشروع في أعمال تجارية في أي كل أنا أعمل إيه آخذ بالأسباب وأكون على الحق ما يكونش حاجة محرمة مش هعمل تجارة محرمة أو مشروع محرم أو أعتدي على حقوق ناس في الحالة ديت وبظهر عجزي الله عز وجل عارف الأسباب دي كلها إيه مجرد أسباب أمرت بها لكن مسبباتها متى تكون لو توكلت على الله عز وجل وأظهرت له عجزي في ذلك في سورة الإسراء مثلا قوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا جانب البر يعني افرض أنا في اسكندرية ممكن جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى يخسف الشاطئ والمية تغطي الجميع من غير زلزال يخسف بكم جانب البر ويبقى كل المنطقة بقت بحر هتعمل ايه بقى تدفع المضرة ديت ازاي من يقوى وفين المضرة ديت الاسبابها فين ان انا ادفع بقى واعمل كده وده قاعد شويه يلاقي الميه داخله عليه ويغرق وهو على سرير نومه ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا من السماء مين اللي هيقدر يدفع المضره دي او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا الوكيل هنا ليه اه لان دي مضره مش كده الاسباب اللي هتدفع المضره لو عندي اسباب مش هتؤتي أكلها إلا بإيه إلا لما الوكيل يشغلها لو أنا عندي أسباب مركب أركبه قارب نستعمله سباحة هستعملها لن دي أسباب لكن لن تؤتي أكلها وأنجو من هذه المضرة إلا لما الوكيل يأذن عز وجل ويتم ثابت أسباب متاحة لي طب ما فيش أسباب متاحة هو برضه على كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل سهل أو يصرف عنك هذا فيبقى ال ال جلب المنفعة ودفع المضرة متكرر جدا ذكره في القرآن لأن دي من أخطر القضايا ولكن الناس عنها غافلون بس هنا نفهم منها الوكيل يعني إيه أهو ثم لا تجد لكم وكيلا ثم لا تجد لكم وكيلا وكيلا يعني إيه دي مضرة جاية إيه عجزي إن أنا أواجهها هو الذي يمكن أن يدفع عني هذا العجز وأقاوم دي وأنجو منه لكن هو في الحالة دي قال ايه ده عقوبة بقى ثم لا تجد لكم وكيلا لأن الوكيل هو اللي ايه اللي هيذهب عجزي ويقويني ويخليني أستطيع أن أنجو منها لما مش هتلاقي وكيل لأن العقوبة جاية من رب سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإسراء ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وكيلا يعني ايه بيقول النبي عليه الصلاه والسلام يعني النبي عليه الصلاه والسلام هياخذ بالاسباب عشان ما يحصلش ده يبقى الوحي يكون مع النبي عشان ما يمشيش طب الاسباب دي تشتغل ازاي اللي بيشغلها الوكيل طب اذا كان الوكيل هو اللي هيذهب بالوحي يبقى الاسباب تعمل ايه يبقى عشان النبي عليه الصلاه والسلام يحتفظ بده لازم له وكيل فقال له ثم لا تجد لك به علينا وكيلا فيش وكيل هيقدر يتم اسباب عشان تعمل حاجه ضد اللي ربنا ياذن بيه لان هو على كل شيء وكيل القد من سوره الاسراء بتعرفنا حتى الوكيل يعني ايه اللي بتوكل اليه الامور ليزيل عجزها ويتم سببيتها ده الوكيل عز وجل هو ده هو ده الوكيل أيضا مثال آخر في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل دي في غزوة حمراء الأسد اللي كانت بعد أحد والنبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة لما أخبر بأن أبا سفيان بن حرب أراد أن يأتي لاستئصال الإسلام من المدينة وأهله والقتل قتل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه هيرجع بقى في تاني يوم أحد وهم أثقلتهم الجراح وأصابهم القرح فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه للخروج ليه؟ ما هو أصل النبي ده هو المتوكل اسمه كده المتوكلون كثير كوصف إنما كتسمية لا هو بس عليه الصلاة والسلام لا نعلم أن الله سمى أحدا غيره المتوكل بقى علم عليه ونجح في أن اتخذ ربه وكيلا فيعني هم أقوياء وإحنا ضعفاء وهم جايين بإيه منتصرين وفرحانين ومعهم عدد وعدة وعتاد ومعهم أموال ومعهم أطعمة والمسألة في المدينة في منتهى الشدة فيعمل إيه هو يعلم أن الله بيده كل شيء وهو الوكيل على قوة الكفار أبو سفيان وجنوده وعتاده مين الوكيل عليه ربنا الوكيل يعني اللي هيزيل عجز أسباب أبي سفيان ما هو كل دي أسباب اللي في إيده اللي هيزيل عجزك خلال تشتغل مين ربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فنادى بقى اللي يطلع معاه من الصحابة وطلع للمواجهة يعلم أن الله بيده كل شيء وهو على كل شيء وكيل فلما ذهب إلى حمراء الأسد وجاءه من من يقول له ويخوفه فقالوا إيه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يبقى شوف برغم إيه الموقف اللي هم فيه موقف شديد جدا حزن وجوع وجو صعب وظروف عصيبة قالوا حسبنا الله يعني يكفينا الله عز وجل ونعم الوكيل لو أراد لأن الوكيل الأسباب بتاعتنا دي يذهب عجزها ويخليها ايه أجل. يبقى يدي واحد فينا صحة قد 20 منهم دي مسائل على الله ان ذلك على الله يسير ما هو الوكيل بقى ونعم الوكيل هو الله ربنا يكفينا يكفينا ازاي هو نعم الوكيل سبحانه وتعالى والاسباب بتاع الكفار سهل جدا من غير ما يقضي عليهم ببركان ولا بزلزال ولا بريحه من غير ما يشغلش اسبابهم بس يلاقوا نفسهم لا قوه ولا قرار ولا اي حاجه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الآيات شفت التوكل بقى حسبنا الله ونعم الوكيل هو ده التوكل طلعوا هم ضعاف ازاي وأصابهم القرح والجراح شديدة والظروف عصيبة لكن الوكيل حي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت والنبي أصلا يعلم أن هو اللي بيدي القوة الكفار هو اللي بده القوة للمسلمين عشان المسائل والصراع بين الحق والباطل والجنة تاخد نصيبها والنار تاخد نصيبها وكل شيء بحكمة وكل شيء عنده بمقدار يعني يعني شوف شو المادة واسعة ازاي في القرآن المادة واسعة جدا جدا يعني وده كلام عايز تعليق طويل بس انت ترجع له انت بقى انا بس بقول لك من زاوية ايه ايه معنى التوكل فيه هنا ايه معنى التوكل فيه وفي سورة ابراهيم الرسل قالوا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون واخد بالك هو هيصبر طب هو هيقدر يصبر الآية بتقول وما صبرك إلا بالله الآية بتقول إيه وما صبرك إلا بالله يبقى عشان يصبر لازم يتصبر إيه الأسباب التصبر يبقى التصبر ده السبب لحدوث الصبر طب التصبر ده مية مية هيبقى فيه صبر مين اللي قال لك كده ده التصبر سبب انه عشان يؤتي بقى اكله ويستلزم ال ال الاثر ان تبقى تصبر فعلا لا لابد من التوكل لابد من اظهار العجز شوف انا بتصبر وبضغط على نفسي وبتكلف الصبر عشان ارزق الصبر بس يكون فيه داخل قلبي ان انا عاجز عن الصبر يا رب فأعطني الصبر ما بين إن أنا بتصبر وببذل مجهود وأعالج نفسي على تحمل هذا وده سبب اقتران الصبر بالتوكل في سورة مثلا في سورة العنكبوت في آخرها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وأيضا في سورة النحل اقتران الصبر بالتوكل وفي كتاب الرقاق بكتاب الرقاق ما بين اتنين على ما أذكر باب 21 و20 ده الصبر اللي فيه يتصبر يصبره الله وده بعده ايه ومن يتوكل على الله فهو حسبه عاقبه على طول لان انت ممكن تتصبر وما يجيش صبر ممكن تتحلى ويبقاش عندك حلم بعد كده ممكن تستغني وتبقاش غني تبقى فقير جوه وتفتقر وقلبك يكون فقيرا لان دي استغناء دي اسباب مين اللي خلق الاسباب تشتغل وتؤتي اكلها الوكيل عز وجل الوكيل على الاسباب دي هو اللي خلاها تشتغل هو الذي يؤتي اكلها يذهب عز... لان جميع الاسباب فقيره بالذات إلى الله عز وجل لن ولم يخلق الله لم يخلق الله ولن يخلق سببا تاما أبدا مستغنيا عنه حاشا لله كلها عاجزة إلى أن يأذن الوكيل عليه شوف الصبر هو تصبر أسباب هو هوصل للصبر لا متى لازم تقرن التوكل بالصبر يبقى أنا بصبر أقول أتوكل أعجز أقول يا رب أعني شوف أنا عمال أتصور أعني يا رب يا رب ارزقني الصبر يا رب وما صبرك إلا بالله يا رب هو يعلم ما في قلبك لو علم ما في قلبك وأن قلبك يظهر عجزه له ويعتمد عليه في ذلك يرزقك الصبر بإذن الله عز وجل وده سر اقتران الصبر مع الايه مع مع التوكل فلما الرسل قالوا ولنصبرن على ما آذيتمونا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا طب تجيب الصبر منين بقى انت تجيب الصبر ازاي ده الصبر ده ربنا اللي بيديه انت عليك بس تعمل اللي عليك قالوا وعلى الله فليتوكل شوف التوكل هنا بعد الصبر ازاي فليتوكل المتوكلون ده رسل ده دول رسل وفاهمين رسل الله ما زلت في ايه في آه الايات اللي فيها جلب منفعه ودفع مضره وانت شايف كلها ايه كنوز يعني كنوز في سوره أيضا في سورة النساء ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله دول جماعة منافقون وشغالين مش عارف نيتهم ايه وبيعملوا ايه يبيتوا ايه وهيعملوا ايه طب وانا هفضلهم بقى لا ما تخافش وكيلك الله عز وجل اعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا شوف توكل على الله يعني ايه توكل على الله اظهر عجزك لله هو التوكل كده اظهار العجز في الامر واعتماد الغير فيه بقول له ايه فاعرض عنهم شغلش بالك بيهم طب وازاي ده انا لازم اراقب واعمل اطعيم وتوكل على الله اظهر عجزك لله وكفى بالله وكيلا لأن نفس المنافق ده نفسه معدته قراره قلبه صحته مرضه كل ده أسباب واللي بيتم سببية الأسباب مين هو الوكيل سبحانه وتعالى طب توكل عليه توكل عليه توكل عليه هو ده إظهار العجز لله عز وجل وكفى بالله إيه وكيلا أيضا في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الله ده يعني لما بتقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم ليه ليه انت مش عارف ليه ده انت اي عمل تعمله كل ما تترقى في العمل هتخرج صدقة أكبر شوية لو تصلي أطول شوية وتسهر أكتر وتقرأ قرآن أكتر وتخشع أكتر لو تتعلم أكثر يعني ده أنت ناوي على الشر بقى بالنسبة للشيطان بقى الشيطان يقول لك ده أنت ناويني بقى يوم يجهد عليك ويصحى لك لأنه قال لأقولن لهم صراطك المستقيم طب إيه الحل؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله استعذ بالله كل ما تيجي تقرأ القرآن استعذ بالله استعاذة الطفل بأبيه إذا رأى سبعا أو آفة ضارئة أو شيء ثعبانا ما شيئا مخيفا جدا فيجري ويصعد على صدر أبيه ويلتصق به عاد بأبيه هو ده العوذ استعذ بالله بقى زي الطفل اللي أنا عمل مع أبيه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض يبقى الاستعذ بالله من مين؟ من عدوك هيشهد عليك لأن أعلى حاجة تعملها إيه؟ أعلى حاجة تعملها في الدين إنك تقرأ القرآن بفهم بتدبر بحضور قلب برجاء وترغب في الله انه يفهمك وانك تتعلم وتترقى وتتصل بالله وكان بتسمع ربنا ما هو القرآن ده كلام ربنا خطاب من الله سبحانه وتعالى تسمعه وأنت تقرأ القرآن فالشيطان يقول لك لا ما ينفعش بقى وانت مش شايفه وانت تراه طب ايه الحل هو الذي امرك سبحانه وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون اللي يظهر عجزه لله سبحانه وتعالى والتوكل اظهار العجز لله يا رب انا حاجه اقرا السوره دي هقرا الايات ديت هلاقي نفسي مش عارف افهم مش عارف استوعب مش عارف ابذل مش عارف اجد واخد بالك نقوم نقول له طيب بس ما انت اظهر عجزك لله سبحانه وتعالى هيبعد عنك الشيطان والشيطان اصلا مدته ايه الشواط عايز يشيط اي شجره بتزرعها في قلبك اي خير اتزرع في القلب الشيطان عايز يدخنه ويخلص عليه هو عدوك فاتخذوه عدوا طب تعمل ايه اول حاجه استعاذه تاني حاجه التوكل استعاذه وتوكل مع قراءه القران ابن القيم لهم كلام عجيب جدا في الايه بس انا دلوقتي عايز درس لوحدها لكن انا بتكلم انا بضرب على وجه التوكل بس هنا انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم اتفضل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك آه، كنا متشين من حضرتك ودرس لا لا.
الصوت الصوت الصوت الصوت بيقطع خالص ها انما سلطانه شوف السؤال بيجي بيقطع الماده وبيقطع الايه يعني لو الاخوه صبرت علينا احنا عايزين نبلغ الماده دي الماده العزيزه جدا دي عشان نعرف ازاي نتوكل عشان نكسب النبي عليه الصلاه والسلام وصل لاعلى العالمين سيد البشر عليه الصلاه والسلام بالتوكل نجح في أن اتخذ ربه وكيلا فوصل إلى الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وصل إلى كل هذا لأنه توكل في الدين مش في الفلوس بس والصحة وبتاع دي سهلة الناس كثيرا يعني يبقى طالع ما عندوش أسباب يقول لك أنا متوكل على ربنا هيرزقني أهو ده توكل مية مية في الرزق أنا عايز بقى التوكل ده في الدين وسيأتي ده لسه قدامنا مشروع طويل في الوكيل سيأتي هنشوف التوكل في الدين ازاي ده اللي عايزين نوصل له لأن لو الأمة توكلت في الدين فعلا بإذن الله هتلاقي نهضة كبيرة وارتفاع مستوى إيمان ورجعنا للسلف وبقت حاجة كبيرة خالص فيعني آه آه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أدي الاستعاذة إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون يبقى التوكل مع الاستعاذة اسباب استعذ بالله وان اظهر عجزك لله عز وجل هبطل يصرف عنك الشيطان وبقيت شايف الايات والملك بقى ملك اليمين يبقى له لمه على قلبك واخد بالك لمه الملك وفي لمه ملك ولمه الشيطان بص لك الايه دي الملك يذكرك بالايه الثانيه في سوره كذا وتربط بين الايتين تلاقي معاني هائله ظهرت لك وفتوحات واخد بالك بس انت احسب الاستعاده كاستعاده الطفل زي ما قلنا واحسن التوكل ان تظهر لله عجزك انك تفهم او تستوعب او تعمل عمل صالح وشوف ربنا بينبهنا لايه شوف بينبهنا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان المعركه بينك وبينه وهيشهد عليك جدا هيشهد عليك قوي عشان ما تعرفش تقرا و... و... الواحد بيجي ينام مثلا عايز يراجع صوره عايز يراجع رب اول اتين تلاته هوب راح نايم ليه عشان ما تكسبش بقى ومرة تانية ممكن يخليك ما يجيلكش نوم طول الليل عشان ما تقراش قرآن تاني ما ده شغل شياطين انما اللي بيتوكل على الله ما يخافش مش هيعرف يعمله الشيطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وكذلك في الآية إن عبادي في سورة الإسراء ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا يعني آه لأن في إذن من الله عز وجل إذن قدري إن الشيطان وأجلب عليهم بخالك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يعني المؤمن اللي هيلتزم بما أمره الله به هيبقى الشيطان ملوش سلطان عليه امتى الشيطان بيتسلط انت اللي بتديله الفرصة انت اللي بتعطي الشيطان الفرصة عشان يتسلط عليك طب نعمل ايه التزم بالسنة التزم بالسنة حافظ الشيطان ليس له عليك سلطان انما سلطانه كله يعطلك يعمل يغري بك السفهاء وانت عارف بقى خطوات الشيطان و... والشيطان بيعمل ايه معاك عشان يجهد عليك ويصرفك عن عن الخير ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا انما الشيطان بيبقى له سلطان على مين وانت طبعا عارف الشيطان ده له وسوسه واغواء واز ونزغ وتمنيه ووعد و... ده ده أعمال كثيرة جدا ورد ذكرها في القرآن العظيم وهمز ونفخ ونفخ كل ده جه القرآن الشيطان دي أسلحته وشغله لما بتتوكل على الله في مواجهة الشيطان بإذن الله ليس له عليك سلطان وأول ما يجي السلطان تعرف أن أنت بسببك أنت إنما استزلهم الشيطان إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا مش بكل ما كسبوا يقول لك انت خلاص مش هتعمل حاجه خالص هيكعبلك ومش عامل انما ببعض ما كسبوا بضاعة ولا قد عفى الله عنه وببعض ما كسبوا يبقى انت الذنب اللي بتعمله هو كانك بتصنع مطوه تديها للشيطان يضربك بيها طب ايه الحل؟ الذنب كالحتم للانسان الاستغفار النبي عليه الصلاه علمنا هذا الاستغفار ما بطلش استغفار حقيقي لان ما استغفرتش الشيطان هيصطادك هو عارف انت عملت ايه هيصطادك في ايه بالذنب ده ويتسلط عليك ويوقعك في ذنوب اخرى شفت بقى التوكل ومادة التوكل غنية جدا ازاي في كتاب الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا آه وايضا في سورة الانعام وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل يعني ايه لست عليكم بوكيل النبي عليه الصلاه والسلام قل لست عليكم بوكيل اللي كذب ده عنده اسباب الهدايه هي الاسباب المقتضيه الاسباب المقتضيه موجوده النبي عليه الصلاه والسلام ويتلو القران والايات والمعجزات والكرامات كله باين واسباب الهدايه كلها متيسره ومتوفره لكن الأسباب المانعة والمعارضة بقى يكون عنده حسد يكون عنده كبر يكون عنده شهوة معينة يكون عنده خايف على آبائه وأجداده أسباب بقى اللي هي الموانع بقى الموانع بتاع الهداية الأسباب المانعة والمعارضة مين اللي بيأذن بقى أن المقتضى تشتغل والمانعة تمشي أو أن المانعة اللي تشتغل والمقتضى تقف يجيبش أكلها الوكيل عز وجل مش النبي الوكيل النبي عليه الصلاه والسلام له يعني الاسباب المقتضيه اهي الايه واضحه والحديث واضح والامور واضحه ما بتهتديش ليه؟ والواحد يظن ان خلاص لازم يسمع لازم يهتدي لا مش انت اللي بتهديه ده اللي بيهدي ربنا انت عشان الاسباب واضحه والقضيه واضحه لا لا لا, لا. اللي بيهدي هو الوكيل الاسباب دي مش هتحوق فيه الا لما الوكيل ياذن سبحانه وتعالى واخد بالك انما النبي عليه الصلاه والسلام وما انت عليهم بوكيل قل لست عليكم بوكيل نفى عنه الوكالة مرات عديدة في كتاب الله عز وجل لأن الوكيل يعني إيه إيه الوكيل اللي هيذهب عجز الأسباب وبالتالي يحصل السبب المسبب وتيجي النتيجة ويحصل الأثر مش في إيد النبي عليه الصلاة والسلام وإلا كان هذا من أحب لكنه قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالوكيل سبحانه وتعالى الذي توكل إليه الأمور ولذلك شوف الحليمي لما بيشرح الوكيل قال هو الموكول والمفوض إليه علما علما اللي هيفوض له ده لازم يعلم ذلك أن الأمر الخلق والأمر كله له لا يملك أحد من دونه شيئا لا يملك أحد من دون الله شيئا في الخلق والأمر اللي يعرف كده وإن الأسباب دي كلها كلها كلها كده ما ت- ما هتشتغل ولا تجيب نتيجة إلا لما يأذن الوكيل عز وجل أو ده معنى الوكيل الموكول والمفوض إليه بس علما بكده وهو ده حقيقة التوكل إنك تبقى عارف إنه ما كانش رب... إذا ربنا ما عملهاش مش هتكون لم يأذن يعني برغم الأسباب موجودة إيه أسباب مين الأسباب ما بتعمل ما- ما- محكمة مع المسببات لكن فقيرة بالذات إلى الله عز وجل ومضطرة إلى الله جميع الأسباب في الدنيا والدين إذا نسينا دي خلاص هيحصل لك التفات للأسباب وتشويش الأسباب يبقى في القلب والتوكل بتاعك يبقى مضروب ومش هيحصل اللي انت عايزه وده حل حلنا ده الامر الواقع لان احنا ما بنعملش توكل ايه توكل كده كلام بس الواحد بيطلع الصبح رايح يصلي الفجر المفروض يقول ايه بو- ح- المفروض يسمي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله اهو كلام كلام بيتقال عارف توكلت على الله يعني ايه فراح تصلي ممكن او ما تصليش ممكن الصلاة ترتكب فيها ذنوب حتى ما تاخدش فيها حسنات ممكن ما يبقاش فيها اي خشوع ممكن أسباب أخرى معارضة كثيرة ممكن تقابل واحد من من الشياطين ويعطلك وت... يعني أشياء كثيرة طب تعمل إيه؟ توكلت على الله توكلت على شوف التوكل ده يعني يبقى في باله أظهرت عجزي لله يا رب أي خير سأحصله في صلاة الفجر وأنا رايح ديت حتى أرجع إلى بيتي أي خير أنت الوكيل عليه مش هيحصل إلا لما أنت تأذن لأن الأسباب دي تؤثر وتؤتي أكلها أهو ده معنى التوكل يحصل لك ده وانت نازل ده ولا هي كلمات خلا ودمتم لا ده ربنا بينظر للقلب ما كانش فيه تواطؤ اللي سمع القلب خلاص ما فيش أمل لازم نستغفر الله ونعود ونتعلم ون- ون- ونتدرب على التوكل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله ده القدر كله ما هنعرف إن شاء الله معلش هنعرف إن إيه إيه علاقة القدر بالتوكل ما هو ما فيش توكل الا بالايمان بالقدر وما فيش توكل الا باحسان الظن بالله سبحانه وتعالى هنعرف الكلام ده انك انت بس لسه على الصبح ورايح المسجد تصلي الفجر هتقول التوكل لازم معناه اللي قلته لك واخد بالك اه, آه, آه طب و- و- ولا حول ولا قوه الا بالله دي الجمله اللي بتلخص القدر كله يعني اقوى جمله واوجز جمله واحب جمله وكنز من ده ده من من الكنوز العظيمه جدا لا حول ولا قوه الا بالله ده كنز من كنوز الجنه لا ح... لا حول ولا قوه الا بالله يبقى نعمل ايه ايه بقى معناها مش هيحصل اي تحول وانا رايح اصلي الفجر لا ايماني هيزداد ويتحول ولا اسباب لذلك اصل يعني راح اصلي اهو واقرا قران واعبد وده اللي ط- الامام بيزداد بالطاعه اما هو الاسباب دي كلها مين قال انها هتؤتي اكلها لازم الوكيل عز وجل إن قدرها الله هيبقى مين هرجع وأنا باكي لله ومستغفر الله وتائب إلى الله عز وجل ما قدرهاش زي ما خرجت البيت هرجع وقد أر- أرجع بقى أسوأ من الحالة اللي نزلت فيها من البيت شفت بقى المسألة إزاي بيربط القدر زي لا حول ولا قوة إلا بالله مع التوكل ده مهم جدا ما هو القدر ده والافتقار إلى الله عز وجل بيدفع للخمسة سؤال المضطر ها الاستعانة ها التوكل ها الاستعاذة الأخيرة الاعتصام اللي هي بتجمع الاستعاذة وال- والاستعانة والتوكل ادي الخمسة دول متى تحدث الخمسة ديت لو كان الإنسان مؤمن بالقدر مفتقر إلى الله تمام الافتقار عارف ان هو رايح اسبابه دي مش هتعمل حاجه إلا لما ربنا يقدر ولو قدر بيعمل ايه بيأذن للاسباب تؤتي كلها ويأذن للاسباب اللي هي المانعه آه، لا يأذن لها انها تتم بل تظل على عجزها يسيبها كده مش هيتممها هو انما لو الوكيل اذن لا انت تم يبقى هيعاقبك بقى ودي هتعرقلك مش هتعمل الخير اللي انت رايح له شو المسائل ده دقيقه ازاي دقيقة جدا جدا هنخسر كتير قوي قوي لأن مش عارفين يعني إيه توكل وبعدين ال- ال- الآيات لسه كتير قوي ولسه الموضوع واسع قوي يعني وخصوصا بقى لما هنتكلم عن خلق أفعال العباد وإن شاء الله ما فيش شبهات ما تخافش ما تخافش إن شاء الله المسألة سليمة وتعليقها بقى وصورة الشمس والأمور الإيه الثقيلة دي بإذن الله بس بعد ما نتمتن في مس... معنى التوكل إيه وتراجع الآيات كده تعرف تعلق عليها إن الوكيل هوب بيزيل إيه عجز الأسباب المقتضية هوب يبقى تستلزم الأثر ويسيب المانعة إيه بعجزها يبقى ممنع عليك وهيكون القدر بتاعه كما أراد سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل وفي العبادة فاعبده وتوكل عليه وفي في في العبادة ذلكم الله ربكم ها لا إله إلا هو ها خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل يعني هتلاقي دي مع دي الأسباب سواء في الدنيا أو سواء في الدين وسنأخذ وإحنا يهمني قوي الأسباب الدين أسباب الدين والعبادة تتطور إزاي وتترقى إزاي نعلو إزاي كل واحد يترقى إزاي ما أقوى الأسباب التوكل نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وإياكم دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا فتحا مبينا اللهم أعنا يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم من على جميع المسلمين بأن تفهمهم يا رب وتفهمنا كيف نتوكل عليك وأعنا على تنفيذ ذلك والالتزام بذلك إنك وليه والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها